الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فالله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا يدع فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم أغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين وصلوا على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة تبسيط العقائد الإسلامية تكلمت في اللقاء الماضي عن بعض ألوان وأنواع الشرك التي يقع الناس فيها بجهل فتكلمت عن الذبح لغير الله عز وجل وذكرت صورا ما زال المجتمع ينوء بها إلى الآن من صور الذبح لغير الله عز وجل وقلت إن الذبح لله عبادة ومن ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك قال عز وجل فصل لربك وانحر يعني صل لله وانحر لله قال جل جلاله قل إن صلاتي ونسكي والنسك عند غير واحد من المفسرين يعني الذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وفي هذه الليلة المباركة نتكلم عن لون ثاني من ألوان الشرك يقع فيه بعض الناس بجهل ونحن نعذر الناس بجهلهم ألا وهو النذر لغير الله عز وجل النذر لغير الله شرك لكونه يتضمن تعظيم المنذور له ولكون النذر عباده لا ينبغي أبدا أن نتوجه بها إلا إلى الله عز وجل قال تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فالنذر لغير الله شرك من الناس من ينذر للبدوي للحسين لفلان أو فلان من الأولياء وهذا كله لا ينبغي أن يصرف إلا لله عز وجل النذر لا يأتي بخير الإسلام كره النذر والنبي نهانا أن ننذر لماذا كره الإسلام النذر وكيف نوفق بين نصوص نهانا النبي فيها عن النذر وبين نصوص مدح الله فيها الذين يوفون بالنذر وما هي أنواع النذور وما الذي يلزمنا أن به وما الذي يجب علينا ألا نوفي به أسئلة كثيرة الجواب عنها غاية الأهمية أرجو أن يجعل الله هذه الكلمة خالصة لوجهه وأن ينفعني وإياكم بها في الدنيا والآخرة اسمع قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وصف الله أهل الجنة بأنهم يوفون بالنذر وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنذروا لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل النذر لا بيقدم ولا بيأخر في قدر الله شيء واحد مريض ما بيخفش يقول انذر تذبح خروف لو خفيت ربنا كاتب له يخف ذبح او ما ذبحش هيخف ربنا مش كاتب له الشفاء ذبح او ما ذبحش مش هيخف النذر ده لا بيقدم ولا بيؤخر في قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل وإلا فالأصل في المسلم الكرم والجود يتصدق ويبذل ويعطي من غير نذر كذا روى الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل سؤال لماذا كره الإسلام النذر ليه النبي أخذ ينهى الصحابة عن النذر أكثر من نهيه لهم عن النذر ليه الجواب لأن الدين يسر كما قال نبينا فيما رواه البخاري ومن يسر الإسلام ومن سماحة الإسلام أنه كره النذر وإن كان في طاعة لأن فيه إيجاب شيء على النفس لم يكن أصلا واجبا صح نذر علي لله لو الواد جاب تسعين في المية أصوم شهر طب هو لو جاب تسعين في المية من غير كلامك ده كان يلزمك تصوم شهر لا كان يلزمك تقول الحمد لله تسجد سجد الشكر وسجود الشكر لا يشترط له الوضوء شوف اليسر ولا استقبال القبلة وليس له تكبيرة إحرام ولا تسليم الله اللي بينذر ده بيوجب شيء على نفسه لم يوجبه الله عليه أصلا وقد يوفي بالنذر وقد لا يوفي به فيهلك طيب ما أنت في عافية بتكلف نفسك بأمر لم يكلفك به ربك ليه صلوا على المصطفى يبقى الإسلام كره النذر لأن الناذر يوجب على نفسه أشياء لم يوجبها الله عليه ابتداء وقد يوفي وقد لا يوفي فيقع في معصية الله ويهلك قال السعدي شيخ الشيخ ابن عثيمين وفي النذر وفي النذر تعريض النفس للبلاء والإنسان ينبغي له أن يسعى في أسباب العافية في الدنيا والآخرة ثلاث العبادة لا تكتمل إلا بالإخلاص والذي ينذر النذر المشروط في, نز... في إخلاصه خلل يا رب لو خففتني هصلك بيشترط على الله مش إذا ولو أداة شرط لو اترقيت وبقيت مدير هتبرع بألف جنيه اليتامى لو يبقى ده عمله خالص لله هذا في إخلاصه خلل الأصل في المسلم انه بيعمل العمل وليس له غاية الا ابتغاء مرضاة الله مش كده نعم صلى على المصطفى ثم الناذر يظن ان المراد قد حصل له بسبب النذر وهذا كذب بنص كلام النبي عيان يا عم ايه حكايتك صحتك متأخرة ليه ما تكشف يقول لك كشفت عند خمسين دكتور والله كان واحد بتذكرة الدواء تذكرة الكشف بمية وخمسين ومتين لسه واحد امبارح بيقول لي ذهب الى طبيب قالوا له الكشف بمية وخمسين جنيه فلا العيادة زحمة جدا والحالة كانت متأخرة قال طب اكشفوا لي مستعجل قالوا مستعجل ب 300 جنيه الضعف على طول ده مش دكتور ده تاجر وكتير من الأطباء تحولوا إلى تجار إلا من رحم الله وأنا كان ليا محاضرة قديمة اسمها نداء إلى أخي الطبيب لعلي يعني أسردها لكم فيما بعد إن شاء الله أقول فهو بقى مش عايز يخف يوم واحد ابن حلال يقول له طب ما تندر قول كده يا رب لو خففتني هذبح خروف انذر انا قاعد يا رب لو خففتني هذبح عجي بعد جمعة خف وشفت بقى شفت خدت دواء قد ايه شفت كشفت قد ايه ما خفتش لما نذرت له قلت له لو خففتني هذبح لك خففك ده قمة الغباء وقمة سوء الأدب مع الله المراد لا يحصل بسبب النذر أبدا أبدا والنبي قال كلاما صريحا قال لا تنذروا فإن النذر لا يرد من القدر شيئا لا بيقدم ولا يأخر وإنما يستخرج به من البخيل ما هي أنواع النذور واحد نذر في طاعة اثنين نذر في معصية روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه يا ابتداء لا تنذر لكن لو نذرت ننظر في نذرك إن كان في الطاعة فيجب عليك الوفاء وإن كان في المعصية فيجب عليك ألا توفي قال لله علي نذر إذا جات لي تأشيرة الحج أتبع خروف نذر مشروط فيه سوء, سوء أدب لكن كونه يذبح لله شاه دي طاعة ولا معصية طاع يبقى يجب عليه ايه الوفاء واحد تاني قال لاصحابه انا بقالي ثلاث سنين برسب تسقط في الثانوية العامة لله علي نذر لو نجحت السنة دي ان شاء الله بخمسين في المية اوديكوا السيمة ده نذر في طاعة ولا في معصية في معصية يوفي ولا لا يوفي لا يوفي يجي واحد مثلا ينجح تلاقي جارته تطبل او تقوم تتحزم وترقص لا يا شيخ استحي على سنك تقول ندرها لك يا ابني والله ندرها لك ندر ندر تعصى ربنا من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه قال النووي اجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم به في طاعة الله عز, عز وجل وهذا الذي مدحه الله يوفونه بالنذر إذا كان فين في طاعة الله سؤال طيب ومن نذر نذرا فيه طاعة ولكن طرأت عليه أحوال وظروف أعاقته عن الوفاء ماذا يفعل قال لله علي نذر كل سنة هعمل عمرة في رمضان عندي فلوس هطلع كل سنة في رمضان جه السنة دي عيد او فلوسه راحت او قدم الجواز ما عرفش يجيب تأشيرة عجز عن الوفاء ماذا عليه ها عليه ايه كفارة يمين كفارة يمين الدرس ده يحل كتير من المشاكل ويجاوب على كتير من الأسئلة من نذر نذرا في طاعة وعاقه عائق عن الوفاء به فعليه ايه كفارة يمين وانتهى ما الدليل روى أبو داود في سننه والحديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى إذا قصد الإنسان أن ينذر لله طاعة فعليه الوفاء بها لكن إذا لم يوفي بالنذر لله فعليه كفارة يمين عند أكثر السلف جميل طب واللي ينذر في معصية لا يوفي لا يجوز له الوفاء واحد نظر يصوم يوم العيد صيام يوم العيد ايه حرام حرام اول يوم في عيد الفطر صيامه حرام وايام عيد الاضحى كلها صيامها حرام دي ايام اكل وشرب يبقى نذر يصوم يوم العيد هذا نذر في حرام في معصية لا يوفي به ليس عليه الوفاء أخرج الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله لا وفاء لنذر في معصية الله وروى النسائي في السنن وصححه الألباني قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم النذر نذران النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء ومن كا وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين دي الجملة اللي بدور عليها يبقى اللي ينذر نذر في معصية لا يوفي وعليه ايه كفارة يمين اللي ينذر نذر في طاعة ويعوقه عائق لا اسم عليه وعليه ايه كفارة يمين كذا روى احمد في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ايه كفارة اليمين يا مولانا ها؟ اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم فاحفظوا ايمانكم إذا كفرت اليمين حاجة من اتنين على الترتيب الحاجة الأولى مقسمة إلى ثلاث أشياء اختر منها ما يعجبك قال لأخته والله العظيم ما أنا داخل لك بيت الخير يقطع الرحم ولا يوقع اليمين ويصل الرحم يصل الرحم ويوقع اليمين من حلف على يمين ووجد الخير في تركها فليأتي الذي هو خير وليكفر طب ايه كفرت اليمين اما انك تعتق رقبة تحرر عبد ما عادش فيه عبيد النهاردة يبقى تطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك لا حد بياكل فول على طول ولا حد بياكل حمام وبط ووز و- وفراخ ده هنا ما نعرفش الوز ده الوز ده كائن أسطوري له أجنحة ها؟ أه؟ واحد يعمل كده على طول ولا كده على طول يبقى الأوسط يعني يقول لي يعني ادفع عن الفقير كام ما بقولكش ادفع فلوس بقولك اكل اطعم اطعم يعني لو خليت زوجتك تجيب لك 3 كيلو لحمه وتعمل لك حاله رز كويسه وشويه سلطه جنبهم وشويه عيش وكل رغيف في حتتين لحمه على الاقل وكبشتين رز وشويه سلطه حلوين مع رغيفين فاضيين عليه دول يشبعوا ولا ما يشبعوش يشبعوا واكله محترم ولا لا محترم على الاقل تدي لكل فقير مثلا نصف صاع طعام كيلو ونص رز يبقى كيلو ونص رز بكام انا مش عايز فلوس انا عايز تاكل الغلبان بايديك واكله محترمه زي ما انا قلت لك كده وتوزع بايديك ما تعرفش تعال المسؤول في المسجد انا علي كفاره يمين اجيب لك اكل وتوزع ولا اجيب لك فلوس تبقى في, في عنقك امام الله قال لك هات وانا اوزع واجيب اكل خلاص يبقى وكلته عنك انما ترمي فلوس في الصندوق وتمشي طب الراجل المسؤول ده ما يعرفش دي بتاعت كفاره ولا كفاله ما يعرفش ما يعرفش اكل هل في العيله عندكم حد مسكين يقول لي مسكين لا مسكين ايه هو عيب ده معظم موظفين جمهورية مصر العربية الشرفاء اللي منهمش شغلة تانية أصحاب العيال مساكين من هو المسكين اللي عنده دخل لا يكفيه طب افرض انت عندك ست عيال وامهم ومرتبك في الشهر ألف جنيه ألف جنيه تاخدها لما تبقى عندك ستين سنة خدمة ألف جنيه ايجار كام غاز كام كهرباء بكام زبالة تدفع كام والزبالة مرمية ايه بندفع برضه مية بكام تليفون بكام يا سلام لو عندك عيال في المدارس بقى لبس بكام وكتب بكام وكتب خارجية بكام ودروس خصوصية بكام والمدرس يقول لك اه هسقطك اعمال السنة يا ابن الله هسقط ادخل بقت بقت بلطجة بلطجة ولو عيل عيل تكشف عليه بكام وتجيب الدواء بكام انت مسكين والله ولو عندك بنت على وش جواز يا الله ربنا يعينك بقى اللهم اغننا من الفقر يا رب واقض عنا الدين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اغننا بفضلك عمن سواك ايه يعني عنده الف جنيه عنده بيت ملكي خمس ادوار مسكين مأجره ايجار قديم شقة بعشرة وبعشرين وبتلاتين وهو البيت فيه عشر شقق بيلم له 300 جنيه في الشهر 400 500 وما عاش 500 عليهم ولا اي يعني مسكين واما السفينة فكانت لمساكين عندهم سفينة وايه مساكين مش مكفياهم مش مقضياه مش مقضياه في المعقول يبقى دور على حد في عيلتك من المساكين واعزمه واكله مفيش جيرانك مفيش تعالى المسجد وقول لهم هاتوا لي كشف الايتام كشف الفقراء وروح انت يعني النذر في معصية فلا وفاء وعليه كفارة يمين كفارة اليمين عتق رقبة ما عادش عبيد اكل عشر غلابة من اوسط ما تطعم اهلك او اكش عشر غلابة اختار واحدة من الثلاثة دول على كيفك فان عجزت عن الثلاثة يبقى تصوم يبقى الكفارة مش على التخيير الكفارة على ايه الترتيب فما يجيش واحد عنده فلوس وعليه كفارة يمين يقول لك صومت ثلاث ايام ما ينفعش مش بمزاجك الكفارة ربنا قال فمن لم يجد بعد ما ذكر الثلاثة الأولى قال اللي ما يقدرش اللي ما عندوش اللي مش لاقي يبقى يصوم طب الثلاث ايام اصومهم ورا بعض ولا متقطعين الامر واسع متتابعة ماشي متقطعة ماشي صلوا على المصطفى النوع الثالث من انواع النذور النذر فيما لا تملك ينفع انا اقول هسأل سؤال ولله علي نذر اللي يجاوب عليه اديله ميكروفون الجامع هدية ام واحد جاوب صح قلت له يلا شيل السماعات وروح انت مجنون يا عم الشيخ ولا ايه هي بتاعتك يا اخوانا انا نذرت لله احنا مالنا بتاعت الجامع لا نذر فيما لا تملك مش بتاعتك سيدنا سلمة بن الأكوع ده كان عداء عداء يعني ايه سريع جدا يجري جنب الفرس اسبقه ريح احد الكفار أغار على مبارك الإبل مبارك الإبل يعني مكان كده جراج للجمال مكان في المدينة حط في الجمال وعليه حارس مسلم ومراته بيخفروا قام جه شوية, شوية كفرة قتلوا الحارس وخدوا الجمال وخدوا مرات الراجل وبعدين الست عرفت تحل نفسها من القيد وجت تهرب كل ما تيجي تركب على جمل عشان تهرب الجمل يرغو صوت الجمل اسمه ايه رغاء هي طالعة بالليل تتسلل في الظلام الجمل هي- هيفضح تسيبه لحد ما وصلت لناقة النبي محمد العضباء وكانت من ضمن النوق التي سرقت النبي كان له ناقة اسمها القصواء دي اللي بركت في المكان اللي اتبنى فيه المسجد وليه ناقة تانية اسمها ليه العضباء ودي كانت سريعة جدا وكان ليه آه، بغلة اسمها الدلدل مسميها الدلدل وحمار اسمه عفير كان يحب يسمي كل حاجة اسمه صلى الله عليه وسلم ولا باس انك تسمي تسمي عربيتك زوبة سمي العجلة جولد ماير سمي البلغة نتنياهو انت حر بقى بس اسماء يعني مش اسلامية صلى على المصطفى وصلت بقى ستنا دي لحد الناقة بتاعت النبي وركبت فلم تصدر حسا سكتة خالص فركبتها وانطلقت سريعة جدا الجماعة الكفار انتبهوا حاولوا أن يمسكوا بالمرأة فما استطاعوا عجزوا نعم بجنازة انتوا عايزين تصلوا عليها الآن ولا بعد العشاء الآن هتصلوا الآن هتصلوا المغرب أولا طب اللي ما صلاش منكم المغرب يصلي المغرب واللي ما صلاش المغرب يركع ركعتين تحية مسجد وبعدين نشوف هنعمل ايه يلا الله يرضى عليكم كل اللي مع الجنازة مش مسلمين ما حدش يصلي ورا الخشبة اللي ما صلاش المغرب يصليه واللي صلى المغرب يركع ركعتين تحية مسجد صلوا على المصطفى الجماعة الكفار جروا وراء ستة كلاب بلاقة النبي بتهرب كادوا أن يمسكوا بها فقالت لله علي نذر لئن أنجاني منهم لأذبحن العضباء ربنا نجاه وصلت المدينة الحمد لله النبي اطمن عليها تاني يوم قالت له هات الناقة بتاعتك قال لها ليه قالت له عشان اذبحها قال لها ليه قالت نذرت ذلك قال بئس ما جازيتها ده دي مكافأتها ربنا نجاك عليها تذبحيها بئس ما جازيتها إنه لا نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم طيب واحد نذر نذر فيما لا يملك ماذا عليه عليه ها؟ كفارة يمين النوع الرابع من أنواع النذور النذر فيما لا تطيق واحد فتح صدره واللي على البر عوام قال لله علي نذر لو خفيت من العيا ده هصلي كل يوم خمسين ركعة قيام ليل قال كده بيقول اكتر من كده جه يصلي اول يوم لا نفسه مش قادر مش قادر لا يطيق ماذا عليه كفارة يوم وقد اخطأ ابتداء كان في صحابي كنيته ابو اسرائيل وإسرائيل ده اسم سيدنا يعقوب وإسرائيل كلمة عبرية معناها بالعربي إيه؟ عبد الله ولا علاقة لإسرائيل النبي بدولة إسرائيل الفاجرة لكن كون اليهود يسموا دولتهم إسرائيل يبقى دولتهم قامت على أساس إيه؟ ديني عقائدي والحرب بيننا وبينهم ليست حرب أرض إنما هي حرب إيه؟ دين حرب عقيدة حاصل الحديث رواه البخاري النبي واقف على المنبر بيخطب الجمعة لا واحد من الصحابة اسمه أبو إسرائيل واقف بره بره الجامع في الشمس وانت عارف شمس المدينة في الحر نار وواقف مش قاعد قال ما شأنه قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم أي خبز جمعة ما يقعدش فيه نذر أن يقوم ولا يقعد ويصوم ولا يفطر على طول صايم كل يوم ولا يستظل بظل ولا يتكلم يعطيها بقى إشارة ايه الكلام مين كلفك كده من أمرك بهذا أنا نذرت خلاص فقال رسول الله مروه فليتكلم وليستظل وليقعد ده فعل أمر مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه صوم النهاردة نشرع فيه خلاص ثم قال لا نذر فيما لا تملك ولا نذر فيما لا تطيق والحديث أكرر رواه البخاري يبقى اللي ينزل نذر لا يطيقه ما يعملوش وعليه كفارة يمين اللي ينزل نذر في شيء ما يملكوش ما يعملوش وعليه كفارة يمين اللي ينزل نذر في طاعة ويعيقه عائق عن الوفاء به خلاص يعمل كفارة يمين اللي ينزل نذر في معصية لا يجب عليه الوفاء وعليه كفارة يمين النوع الخامس من النذور النذر المشروط وفيه سوء أدب مع الله يا رب لو عملتني هعملك لو خففتني هصلك لو بعتني فلوس هصلي لك انت مين عشان تشترط على الله هذه قلة أدب من أنت حتى تشترط على الله ومع ذلك لو كان النذر المشروط في طاعة فيجب عليك الوفاء وتستغفر بقى من سوء الأدب ده مع الله النذر النوع السادس من أنواع النذور النذر المفتوح بلا قيد ولا شرط إنما هو محض طاعة لله كنذر أم مريم أنا عايزك تقرأ لي كده الآيات بتاعت آل عمران اللي أم مريم نظرت فيها ماذا قالت قالت إني نظرت لك ما في بطني محررة عايز عليه محررة خالصا لك فتقبل مني في شرط قلت لو قومتني في السلامة لو جه ولد خالص بلا قيد بلا شرط هو ده يبقى المسلم ابتداء لا ينذر لكن لو نذر ينذر نذر بلا قيد ولا شرط وفي طاعة الله وفيما يملك وفيما يطيق إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني سؤال ماذا إذا نذر الإنسان نذرا مطلقا ولم يسمي شيئا قال لو خفيت لله علي نذر ايه هو ما قالش خد بالك السؤال يا عم الحاج قال لو جات لي تقل نصلي الآن طيب قدموا الجنازة بارك الله فيك خلي السؤال في ذهنك وهنجاوبه بعد الصلاة إن شاء الله أو رزقكم واسع صلاة جنازة بقيرات في الجنة آه. المتوفى على ما يبدو ذكر مش شايف الج- الخشبة مش مش عليها غطاء أليس كذلك؟
اللهم ارحمه خاصة وارحم موتى المسلمين عنه. اللهم اكل الله الزيادة الذاتي وعن الزيادة الأهلي. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياه كما يغفر الثوب الابيض المقدس. اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياه كما يغفر الثوب والبرد. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تحرمنا بعده. اللهم اجعل شرنا الى مصائب. اذا اراد احدكم واحد من أولياء الميت أبناؤه يصلي عليه فيتفضل إن شاء الله. طبعا ما يصلي على الجنازة إذا كان الضغط رجل ياخد عدة أصلا. وأما إذا كان الضغط امرأة ياخد عدة سنين على الرأس. صلاة الجنازة أربع تكبيرات على من حضر أموال المسلمين بعد التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الثانية نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصيغه الصلاه الابراهيميه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعد التشهد بعد التكبيره الثالثه ندعو البريد بعد التكبيره الرابعه ندعو اللهم ولانفسنا ولاحياء واموات المسلمين ومن السنه فعلا عدم ستر بلاد الرجل من الغرب وستر المراه من الغرب لان المراه عوره ويفترض في شان المراه ما لا يفترض في شان الرجل ووصي اهل الغرب فان كان عليه دين ان يبادروا بقضاء الدين أو يتحملوه عنه إن عجزوا عن الوفاء الثاني كان الميت حتى لو مات شهيدا وعليه دين يحبس عن الجنة من جملة الديون التي على الرجل وأخطر صداق ورثه فإن كانت حية وأبناؤه يملكونه فليدفعوه إليها أو يطلبون منها أن تعفو عنه وأما إن كانت ماتت فليعفو أولياؤه عن ذلك وأسأل الله عز وجل ألا ينقطع بر أبناء هذا الرجل به من بعد موته فيستغفر له من بعد موته ويمشون عنه الصدق الجاري ويمشون بنذره ولو مات عليه صوت صاموا عنه ويحدون عنه ويعتمرون عنه بشرط أن يحدوا بأنفسهم أو يعتمروا بأنفسهم أولا ويصلون العادات الطيبة التي كان يفعل كما يصلون أهل وده قال رسول الله إن من أضر البر صلة الرجل أهل ود أبيه الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معرفة الدين أن نعمل
بعض الفترة أهل الغرب الزوج مثل أحد الصوت الثالث من بعض الشيء
إخواننا اللي معانا في الدرس يجلسوا كده في هدوء وسكينة بارك الله عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدر إلى ذهني مسألتان بالنسبة للمتوفى الأولى بشرى طيبة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن أن من مات في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة وقاه الله من فتنة القبر إنسان مصلي صالح ولا يفوز بهذه الثمرات إلا أهل الصلاح اللهم اجعلنا منه إذا مات في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة وقي من فتنة القبر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الليلة بتبدأ من امتى من المغرب واليوم بينتهي امتى ها المغرب اقول ينتهي يعني ليلة الجمعة احنا دلوقتي الان احنا الان في ليلة الجمعة يوم الجمعة يبدأ من الفجر لحد ايه المغرب فهذا المتوفى على ما يبدو مات في ليلة الجمعة هذا امر واسأل الله ان يرحمه المسألة الثانية قضية الدفن ليلا أن هذا الرجل سيدفن ليلا هل يجوز أن ندفن الأموات ليلا الجواب نعم وال- ويستحب تعجيل الدفن لأن دفن الحقيقة مكرمة لابن آدم والقبر من نعم الله علينا ذكر الله جملة من النعم ثم قال في ثناياها ثم أماته فأقبره وقال في معرض امتنانه علينا ألم نجعل الأرض كفافة أحياء وأمواتا كفافة الكفت يعني الضم يعني الأرض تضمكم على ظهرها وأنتم أحياء وتستركم في بطنها وأنتم أموات ولك أن تتصور إنسان حبيب أو قريب أو صاحب أو أي إنسان يموت ويلقى به في عرض الطريق على مزبلة فضيحة فضيحة الواحد منا إذا مات بليل سيما في الحر لو أجلنا دفنه للصباح تتغير ريحه بل الواحد منا وهو حي إذا نام ساعة أو ساعتين يقوم وقد تغير ريحه من العرق اللهم استرنا يا رب اللهم استرنا أحد الإخوان من السعودية كان بيكلمني امبارح يقول لي مغسل من حيهم طلب أهل واحد معروف هناك في جدة إنه ملياردير طلبوا المغسل عشان يغسل الملياردير قال فدخلت وقلت لأولادي واحد يدخل معي أو اثنين يساعدوني قالوا لا هو عندك خش انت غسله عشان خش قال فلما كشفت الغطاء عن جسده رأيت أمرا فزعني قال رأيت الجسد كله قد امتلأ بنمل صغير والنمل يدخل في أنفه وفي فمه يقول انظر على الأرض لا توجد نملة انظر في الغفرة الغفرة ولا نملة على الجثة فقط قال فبدأت أزيل النمل والنمل ينبع من داخله طبعا من أخيره من فمه قال فغطيته وخرجت قلت ماذا كان يفعل قال انت مالك طب مالك شغل غسلت فسألت عنه قالوا هذا ما ركع في حياته لله ركعة ولا مرة وكان يضرب والديه والأموال اللي جمعها لا شك إن الواحد بالأخلاق دي لا يراعي حرام ولا حلال أهم حاجة اللقطة الأخيرة في حياتك اللقطة الأخيرة قال رسول الله إنما الأعمال بالخواتيم بس جرت عادة الرب الكريم أن من عاش على طاعته أفضى به إلى خاتمة حسنة فاللي عايز يصل لخاتمة حسنة يزرع يرضى عليك ويجتهد وربنا كريم وانت شايل كده ادعي ربنا كتير ان يرزقك خاتمة حسنة وان يسترك في الدنيا والآخرة وان يجعل آخر عمل تعمله في الدنيا مما يرضي الله عز وجل وأن لا يقبضك إلا على طاعة وأن يجعل آخر كلامك في الدنيا لا إله إلا الله نرجع لموضوعنا طبعا ستنا فاطمة دفنت بالليل وسيدنا عثمان دفن بالليل وسيدنا بل إن النبي ما فرغ من دفنه إلا وقد دخل الليل صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن نعجل بالدفن ليلا أنا وقفت عند سؤال قلت ماذا لو نذر إنسانا نذرا مطلقا لم يسم فيه شيئا قال لو مراتي جابت لي المرة دي ولد لله علي نذر هي كل ما بتحبل بتسقط قال لو ربنا كملها النعمة وكملت جابت واد جابت بنت لله علي نذر حصل مراده ماذا عليه ها عليه ايه ها هو ما سماش عليه ايه لله علي نذر ايه ما قالش ماذا عليه عليه كفارة يمين لأنه ما سماش النذر روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي أسئلة اللي يجاوب عليها النبي محمد واحنا بننقل قال كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين شوف كلام النبي واضح ازاي كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين في نوع سابع أو ثامن بقى من أنواع النذور هات الألف اللي هو صلى الله عليه وسلم نذر اللجاج والغضب ماذا لو خرج النذر مخرج اليمين في ساعة الغضب واحد مراته بتخلي معاه قال إذا دخلت دار أبيك فلله علي أن أذهب أن أصوم شهر في ساعة غضب ده نذر شكله نذر لأنه قال كلمة نذر لكنه خرج مخرج إيه اليمين ماذا عليه إذا قصد به منع نفسه من فعل شيء أو قصد به حمل نفسه على فعل شيء وخرج مخرج اليمين فأكثر أهل العلم أن فيه أيضا كفارة يمين ده كلام من بقى كلام سيدنا عمر كلام ستنا عائشة كلام سيدنا الحسن كلام سيدنا طاووس كلام الإمام الشافعي كلام الإمام أحمد رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين تسعة طب من نذر نذرين في نفس واحد قال لله علي نذر لو مراتي جابت لي عكريس المرة دي هذبح خروف لله واعمل فرح اوزع فيه خمرة ده نذر كم حاجة ها اتنين واحدة في طاعة وواحدة فين يعمل ايه نذر للطاعة يوفيه ونذر اللي في معصية عليه ايه كفارته يعني انت مش هنعرف ناكل عيش معاكم بعد كده ما شاء الله اذن يا عم الشيخ بيقول لي خلاص
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا
الله يرضى عليك نعم قول طيب حاضر قاصد سيدي مولانا ابن سيدنا الإمام طيب حاضر أبشر حاضر اقعدوا بقى وجه مكسور وزع الإخوان اللهم رب العزيز تعالى وعلا وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان السؤال ما هو حكم النذر المتعدد واحد قال لله علي نذر لئن شفاني الله لأفعلن كذا وكذا وكذا وكذا كل ما نذره إن كان في طاعة فيجب عليه الوفاء وما كان منه في معصية فلا وفاء وفيه إيه؟ كفارة يمين على كل نذر نعم إيه الدليل الدليل ما رواه البخاري في حديث أبي إسرائيل وقد ذكرته آنفا إنما لما بيخطب يخطب الجمعة لا رجل وقت في الشمس قال ماله قالوا نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم قال إيه مروه فليقعد ده ما ينفعش يوفي بيه وليستظل وليتكلم وليتم صومه نعم طب سؤال رجل نذر نذرا ومات ونذره كان في معصية ماذا يجب على أوليائه ها يعملوا ايه كفارة يمين أبوي الله يرحمه قال قبل ما يموت لله علي نذر ان اوزع 500 جنيه على اليتامى كان معاه فلوس ومات انا واجب علي اعمل ايه اوفي النذر من مالي ولا من ماله ان ترك تركه قبل ما نقسم التركه اول حاجه نعملها نقض الديون من بعد وصيه يوصي بها هناك أو يوصى بها أو دين ده قبل التركة الديون تنقسم إلى قسمين ديون للخالق وديون للخلق عليه كفارة يمين ده دين عليه نذر لم يوفي به ده دين استلف من الراجل ده ألف ومن ده ألفين ده دين أبدأ بتسديد ديون الخالق أولا ولا ديون الخلق ها أمر فيه خلاف اختار فيه ما اختاره أبو حنيفة نبدأ بديون الخلق عارف ليه لأن الخالق أهل التقوى وأهل العفو وأهل التجاوز وأهل الكرم بخلاف الناس يمين من ضمن الديون النذور ما الدليل روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اسمع السؤال فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال رسول الله اقضيه عنها إذا حد نذر نذر الطاعة ومات وليه يجب عليه أن يقضيه عنه جميل هل يجوز الأكل من النذر واحد قال لله علي نذر أذبح بقرة ذبح هل يجوز له أن يأكل منها؟ أمر فيه خلاف من أهل العلم من قال زي الشيخ العباد ألا يجوز له أن يأكل من نذره ولا من الكفارات التي في عنقه لأنها من الديون الواجبة عليه ده دين في الأكل يأكل منه إزاي مش بتاعه الله بقى ذبح خروف نذر وهو ما ياكلش منه اه دي الفرق طب يا اخوانا حته من بيت اللوح ولا حتى خلاص شويه شوربه امشي رأي الثاني رأي شيخنا الشيخ مصطفى العدوي قال لو اشترط في نذره أنه لا يأكل منه فيحرم عليه أن يأكل أما إن لم يشترط فالأمر واسع نعم إيه الدليل لعل من ضمن الأدلة المتكى عليها حديث المجامع لامرأته في نهار رمضان وحديث المظاهر الذي وقع شرطه في أول ليلة من رمضان أبو سلمة سلمة ابن صخر البياضي هل سمعتم عنه؟ ده راجل عجيب سلمة ده كان عنده من الفحولة والقوة في جماع النساء ما ينظر أن يحصل مثله للرجال قال فلما دخلت أول ليلة في رمضان خفت أن أقع بزوجتي من أول الليل فأتابع بها إلى أن يؤذن للفجر إذا جمعها في يوم, في يوم الصيام ده شيء عجيب الناس مزبهلة عاملين كده شيء نادر قوة سبحان الله فحب يحلها فأول ما دخل عليه رمضان قال لمراته أنت علي كظهر أمي حتى ينقضي رمضان يلا خليف الأمان يا عم لو حصل لن ينتهي إلا بعد ما الفجر لما النار يطلع حكى لي أحد الأصحاب إنه في برنامج استضافه رجل مصري هو ليه قوة خارقة متجوز أربعة بيزعم انه بيجامع كل يوم شاف 20 مرة ولا 30 كام 15 مرة ولا في ناس كده ما تبصش لنفسك انت عايز محلول معالجة الجفاف المهم سيدنا سلمة من الناس دي بقى او سيدنا سليمان مش قال لأطوفن هذه الليلة على سبعين من زوجاتي تحمل كل واحدة بذكر يجاهد في سبيل الله سبعين وفي الرواية قالت 100 طب فين الوقت لا هذه معجزة والمعجزة لا تخضع للمقياس دي معجزة لسليمان قوة لما محمد كان ممكن يطوف على زوجاته التسع بغسل واحد يعني فيلة واحدة قوة اللهم صل على محمد فسيدنا سلمة بن صخر البياضي أول ليلة قال أنت علي كظهر أم لحد ما رمضان يخلص عشان ما نقعش في المحظور وبعدين أول ليلة في رمضان جامعها شرط وقع راح للنبي يبكي قال له حصل كيتي وكيتي وكيتي قال له الله وما حملك أما على جماعها وقد حلفت قال رأيت بياض خلخالها في رجلها فلم أملك نفسي قال له أعتق رقبة فضرب سلمة بيده على صفحة عنقه ويبدو أنه كان خفيف الظل قال رقبة والله ما أملك رقبة غيرها عمل له كده الصحابة كنت معقدين كان فيهم مرح بالحق وبالأدب قال له رقبة مين يا رسول الله ما ملكش غير رقبتي دي طبعا رقبة يعني عبد قال ما عنديش قال له خلاص صم شهرين متتابعين قال له وهل حصل ما حصل إلا بالصيام أما رمضان ع- شهرين مش هنخلص قال له أطعم ستين مسكين قال له منين مفيش المهم النبي اداله عرق تمر وقال له أطعم ستين مسكين قال له على أهل بيت الأفقر منا فضحك وقال خذه وأطعم أهلك أرضك الكفارة كفارة ومع ذلك أباح له النبي أن يأكل منها لحاجته فنفس القضية في شأن النذر إذا لم يشترط في النذر ألا يأكل منه برضه في رد على الكلام ده مش هنخلص يعني قالوا لا ما هو النبي اداله ما يطعم به وزيادة فأكله كان من الزيادة مش هنخلص يبقى الناذر لا يأكل من نذره عند فريق من أهل العلم ويأكل أجاز له الأكل بعضهم إن لم يكن قد اشترط في النذر ألا يأكل منه جميل ما حكم النذر لغير الله شرك بالله عز وجل لكونه يتضمن تعظيم المنظور له مدد نذر علي يذبح رجل البدوي نذر علي أكل الضريح المهاشم نذر علي أجيب جسدين شمع الحسين ده بتعبد الحسين ولا ايه نذر عبادة لا تكون إلا لمن لله فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا طيب سؤال أخير وما حكم من نذر أن يذبح ذبيحة لله في مكان فيه ضريح يسأل فيه صاحب الضريح من دون الله ويحلف باسمه ويطاف بقبره الجواب الذبح عند القبور بدعة ووسيلة من وسائل الشرك بالله هذا إذا كان الذابح سيذبح لله أما إن كان قد نظر لصاحب الضريح أو سيذبح لصاحب الضريح فقد وقع في الشرك الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلام إذا علم الفاعل بهذا العلم إيه الدليل اسمع الحديث ده قلته اللقاء الماضي روى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة بوانة مكان في الحجاز فسأل رسول الله فقال له هل كان فيها وثن يعبد بوانة دي يا ابني كان فيها صنم أو نصب أو وثن وفي فرق بين الوثن والنصب والتمثال والصنم ما الفارق التمثال هو أي شيء لذات صورة من إنسان أو حيوان أنحت من الحجارة صورة إنسان أو حيوان أنا أعمل بطين الصلصال صورة طائر أعمل بالشمع أعمل بالنحاس أعمل صورة مجسمة ده اسمه إيه؟ تمثال فإذا عبد التمثال أصبح صنم يبقى كل صنم تمثال لكن مش كل تمثال إيه؟ صنم أبو الهول في مصر صنم ولا تمثال؟ تمثال وحد بيعبده؟ حد بيعبده؟ ده تمثال مش صنم رمسيس الثاني صنم ولا تمثال تمثال ابو اصبع الراجل اللي بيشاور ده حاطينه في ميدان مش عارف ايه اسم مين ده ها اعوذ بالله التماثيل دي طبعا التماثيل دي حرام حرام لكنها لا تعبد فهي تماثيل فاذا عبدت يبقى ايه اصلا الحمد لله ما عندناش الكلام ده الحمد لله يبقى ده الفرق بين التمثال وبين ايه الصنم يبقى كل صنم الصنم هو كل تمثال يعبد يبقى حاجه اسمها الوثن الوثن شيء يقدسه الناس لكنه غلف ليست له صورة زي الصليب ايه الدليل صلي على المصطفى عدي بن حاتم الطائي كان نصراني اخت شفانة اسلمت والنبي اكرمها جدا بعتت له تعال اسمع جه للنبي فدخل على النبي وهو لابس شريط في رقبته كده فقال له رسول الله نحي عنا هذا الوثن فسمى الصليب ايه وثن ما سموه صنم ما صورة ده شيء غلف لا ليه صورة انسان ولا حيوان طب لو صليب عليه صورة مش عارف ايه بتاع يبقى ده ايه وثن وايه وصنم في نفس الوقت يبقى النصب ما هو النصب حجر يذبح عليه من اجل التماس البركة منه ومن الذبائح المحرمة علينا وما ذبح على النصب جميل فالراجل يقول للنبي اني نذرت ان انحر ابلا ببوانة قال له هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم بيعملوا مولد هناك هو العيد اتسمى عيد ليه لانها مناسبة تتكرر تروح وتعود تذهب وتعود تسمى ايه عيد بيعملوا مولد هناك فهل كان فيها عيد من أعيادهم قال لا فقال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم بهذه الطريقة نكون قد جئنا على الصورة الثانية من صور الشرك التي يقع فيها الكثير من الناس بجهلهم تكلمنا في اللقاء الماضي عن الذبح لغير الله وفي هذه الليلة عن النذر لغير الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يجعل صلاتنا ونسكنا ومحيانا ومماتنا له وحده إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير في مجال نجاب سؤالين ولا حاجة؟ سؤالين بس هنجاب على سؤالين قالت صحيفة ستنشر في عدد قادم هم دول بس أجاوب عليهم محاكمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف يمنع نساءه من الزواج من أي أحد من الأمة من بعده من الذي يتصدى لهذه الجرائد والقنوات في بلدنا التي تهاجم الصحابة والتابعين التي يتصدى لها الكبار من أهل العلم من قال أننا لا نتصدى لهؤلاء ونقرع الكلام بالحجة الدامغة كلنا يتكلم في هذا أنا كانت لي حلقات في هذا الشأن الشيخ الحويلي يحمل الراية دكتور مازن السرساوي الشيخ الزغبي الشيخ مصطفى العدوي الشيخ دكتور جمال مراكبي الشيخ علاء سعيد كلنا يبذل ودي وظيفتنا الذب عن سنة رسول الله ونصرة الإسلام هذا الحمار الذي يتكلم في شأن منع زواج نساء النبي من بعدي أنا أسأل ما الحكمة ما الحكمة فإن زوجة النبي لا تتزوج من بعده هذا سؤال السؤال الثاني هل كل زوجات النبي يحرم عليهن أن يتزوجن من بعده لا الكلام في تفصيل الزوجة التي عقد عليها ولم يدخل بها إذا طلقها النبي أو مات عنها لها أن تتزوج من بعده وهذا الذي حصل مع ابنة الجول التي طلقها قبل الدخول وتزوجت في عهد عمر واستفتى عمر الصحابة فأقروا ذلك قالت يا رسول يا عمر لم يضرب علي حجاب ولم يقل لي يوما يا أم المؤمنين ما دخلش عليه فأقر زواجه الزوجات المحرم عليهن الزواج بعد موت النبي أو طلاقهن هن المدخول بهن هذه واحدة اثنين ايه الحكمة يعني رقم واحد مش المرأة مع زوجها في الجنة مع آخر أزواجها طيب لو النبي مات وتزوجت امرأته من بعده أي حد من الصحابة مهما كان صالح إذا نزلت عن درجتها التي كانت فيها ولا ارتفعت نزلت نزلت ادي واحد اثنين شيخنا بيفكرني بدليل القرآن انا بتكلم ده كلام عقلي الناس مش عايز ما بيفهموش قرآن القرآن قال وأز- وازواجه امهاتهم وزوجة النبي امك مش في كل حاجة امك في حرمة النكاح امك في التوقير والتبجيل غير كده مش امك ينفع تتجوز بنتها تقول دي امي بنتها تبقى اختي لا مش اختك مش ابن علي جوز كده فاطمه بنت خديجه ام المؤمنين خديجه بس هي المحرمه عليه بناتها واخواتها وعمها ماشي ما ينفعش واحد يقول لي انا ليا في ورث ستنا عائشه ليا في الميراث بتاع ستنا حفصه اقول له بقى مرت ايه يقول لي امي اقول له جاك مو مش امك في الميراث امك في حرمه النكاح وفي التوقير والاجلال بس الحكمة ان لو الن- زوجة النبي اتجوزت واحد من بعده درجتها هتنزل ادي واحد اتنين عارف من اجل الحكم الشفقة على المسلمين اي واحدة تتجوز اتنين او تلاتة لا شك تقع في مقارنة صح هات لي بقى زوجة النبي اتجوزت أصلح الناس بعد النبي هل هيكون في البر والإحسان والرحمة زي النبي مش ممكن هي يقينا هتذكر النبي بالخير زوجته أو مش زوجته تخيل بقى لو جوزت واحد بعد النبي وبعدين بتكلم بقى زوجها الثاني تقول يا سلام على أخلاق رسول الله يا سلام على جوده يا سلام على رجولته يا سلام على يا سلام يا يا تمدح فيه اي زوج لا يطيق ان زوجته تمدح قدامه زوجها الاولاني فقد تحمله الغير العمياء على الوقوع في رسول الله فيكفر ويلقى به في جهنم مش كده زي ما سيدنا علي حب يتجوز ابنة ابي جهل على ستنا فاطمة النبي منعه يقول لك بص النبي أعمى. يا جاهل يا اعمى النبي منعه شفقة عليه وانما سيدنا عثمان اتجوز على بنات النبي اسمعي سيدنا علي قال النبي في الحديث إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما يؤذيها هتتأذى بكده ومع أن فاطمة تتأذى إن النبي تأذى ومع أنك تأذى النبي يبقى أنت عدو النبي فشفق على سيدنا علي ما قالوا في الجواز قال له أي حد إلا ابنة أبي جهل لا يجتمع في بيت واحد ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله هذه القضية الناس اللي كانوا في الصحافة دول وبعض القنوات الخايبة دول أعداء النبي أعداء القرآن أعداء السنة ودول آه، التعامل معهم بالدولار شوية الصيع دول جمال يدنى مش عارف اسمه ايه كده عساكر مفكر الاسلام مش عارف اسمه عساكر الثالث زفت الطين السور اسمه عدنان آه الرفاعي يمين في دريمة ولا كل فيش إسراء ولا في معراج ولا في كذا وعمل يفصل قال مزاجه سمكري ولا ميكانيكي جايبينه مع احترامي لهذه المهن دول بالدولار لكن يبقى لهم أسود أهل السنة يفحمونهم ويدمغونهم والله يتم نوره ولو كره الكافر أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعني متى يتساوى الرجل مع المرأة في الميراث يجي في 15 حالة وهناك حالات يزيد فيها نصيب المرأة عن المرأة وحالات يزيد فيها نصيب الرجل مع الرجل خد حالة واحدة من الحالات التي يتساوى فيها نصيب الرجل مع المرأة في حال ميراث الحسدة من الجد إذا كان بينهم وبين الجد أنثى واحدة أنا أبويا مات في حياة جدي وجدي كان مخلف ولد وبنت عمتي قاعدة واحنا عشر عيال ذكور وبنات نرث ايه من جدي في وجود عمتي السدس كل واحد ياخد سدس يعني سدس مين السدس يوزع عليكم جميعا وعمتي تاخد ايه نصف التركة لانها انثى منفردة الله يا عم ده انا ابويا مخلفنا عشرين راجل بشنبات وعشر بنات ابويا كان متجوز اربعة مثلا عمتي انثى واحدة تاخد اكتر من عشرين راجل اه ايوه الله ده في انثى بتاخد اكتر من 20 راجل مره واحده احيانا طب الاحفاد بقى دول احنا صبيان وبنات نورث كام السدس فبيتوزع ازاي علينا بالتساوي للذكر مثل ايه الانثى ادي حاله راجل مات وترك ام وزوجه وابنه بنت تاخد كام النصف مرات تاخد كام التم ام تاخد كام ها الثلث ادي انثى اخذت اكثر من ايه انثى دي تم دي تلت دي نص الحريم بقى ما ترجنوش لا طالما ماشي يجي معانا احنا يزرجنوا الفكر مثل حظ الانثيين دي في شان ميراث الاولاد انا ابويا مات وساب 30000 جنيه مثلا وسابني انا واختي انا اخد كام 20000 هي تاخد كام 10 قاعده هي اخت صغيره تتعلم مين اللي هيشرف عليها انا مين اللي هيكسي ويجيب دواء ويجيب اكل وشرب ويعلم ودروس انا انا الراجل طيب لما تيجي تتجوز مين اللي هيجهزها انا يبقى انا عمال اصرف في العشرين الف وهي فلوسها زناية حلو هديها الراجل تصرف عليه ولا يصرف عليها ما واحد يقول لي واحد الف بركة اديت لابنك 24 دولار قال له يا عم اشكرني انا اديتك خروف على بعضه 24 دولار ايه يبقى انا اديتها لواحد يصرف عليها تاني وفلوسها وتقعد تقلبه بقى وبتاع ويشتغل وبعدين انا بعد ما صرفت عليها وجهزتها وجوزتها انا بقى كراجل محتاج اتجوز محتاج شقه محتاج شبكه محتاج مهر محتاج عفش وهجيب واحده عشان اصرف عليها ربنا صلح حد ده الله عز وجل لما قال للذكر مثل حظ الانثيين كانه اخذ من انثى ليعطي لأنثى وانتم تصرف وتروح تشتري انت منه الله لا يحابي أحد الله لا يجامل أحد الله لا يخطئ أبدا محاس لأنه حكيم وخبير وعليم جل جلاله فسلموا واستسلموا لله تحصدون السعادة في الدنيا والآخرة أسأل الله عز وجل أن يمسكني وإياكم بالقرآن والسنة وأن يجعلنا من العاملين بهما الناصرين لهما إنه ولي ذلك ومولاه أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله غدا للشيخ مصطفى العدوي لخطبة الجمعة في مسجد السلام في المسلة نعم.
الله أكبر